بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي حلقة جديدة لؤلؤة جديدة مرجانة جديدة من اللؤلؤ والمرجان في التعريف بصفات الرحمن بشرح صفات الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله الليلة احنا هناخد لؤلؤة جديدة لؤلؤة جديدة نغوص في بحار العلم حتى نخرجها لؤلؤة في معرفة الله سبحانه وتعالى يا ليت لي صوت من رعد يذهب في كل مكان ليسمع الناس عن الرحمن يا ليت لي يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وجل جلاله أحبتي آه، الحياة الحياة كلنا يحب الحياة كلنا يتمنى أن يحيا رغبة الناس دائما أن يحيوا وكل ما الإنسان اشتد رغبة اشتدت رغبته في الدنيا اشتد لها حبا وتمنى أن يكون فيها باقيا لذلك قال الله عز وجل عن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الحياة الحياة هي الشغل الشاغل لكل مخلوق ليه؟ لأنه بيخاف من الموت دايما خايف يموت ليه؟ لأن الموت نهاية كل اللذات نهاية كل ال- الأفراح نهاية كل الأنشطة نهاية كل العلاقات ده في نظره وده لينا معاه وقفة المرة دي يعني بعد عدة دقائق حياة الله مختلفة عن حياة الخلق حياة الخلق مرتبطة بميلاد ومرتبطة ببداية ومرتبطة بنهاية أما حياة الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما علشان كده احنا هنتكلم النهاردة أو الليلة دي هنتكلم الليلة دي عن حياة الله سبحانه وتعالى صفة جديدة من صفات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى هو الحي الحي الحي الحياة الكاملة الحي الحياة التي لم يسبقها عدم ولن يتبعها فناء وده مختلف عن حياتنا الشكل ده في الحياة مختلف عن حياتنا تماما احنا حياتنا مقدرة تقول تلاقي واحد تقول له عمرك قد ايه يقول لك انا عمري دلوقتي مثلا خمسين سنة ليه؟ لانه ابتدى منذ خمسين سنة الى الان طيب وحياتك لحد امتى هت... هتبقى موجودة هتنتهي حياتك امتى لا معرفش اهي دي برضه من المختلف في اشكال الحياه انت حياتك مرتبطه بوقت وبتنتهي وبعدين انت ما تعرفش هتنتهي امتى كمان يعني انت ما تعرفش كمان حياتك هتنتهي امتى وده ضعف ده يصيب بالضعف ويصيب بالخوف لذلك الانسان دايما يخاف من الموت ويبعد عنه يعرف ان الموت في حادثه يبعد عن الحادثه يعرف ان الموت في اكله يبعد عن الاكله دي خالص ي- يعرف ان الموت ان واحد وقع مثلا من شباك معين يخاف من الشباك ده قال تعالى وجاءت, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت ما, ما كنت منه تحيد تحيد بالطعام خوفا من أن تموت من الجوع يعني بت- بتاخد طريق الطعام علشان تخاف من الموت جوعا تتدفى عشان خايف من الموت بردا تغتني عشان تخاف لحسن الفقر يتسبب في موتك تاخد الدواء عشان خايف لحسن ال- المرض يموتك تبعد عن المؤذيات عن العربيات عن المهلكات عن الخناقات ليه؟ برضه خايف من الموت ذلك ما كنت منه تحيد بس لحد امتى هتحيد لحد امتى هتحيد انت هتحيد اه في الاقدار التي قدرت لك ان تنجو منها لكن لما ياتي امر الله عز وجل فاذا جاء فاذا جاء اجلها فلا يستقدمون ساعه فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وقال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها خلاص لكل اجل كتاب لكل أجل كتاب تعالوا نشوف حياة الله سبحانه وتعالى حياة الله عز وجل لم يسبقها موت ولن يتبعها فناء لذلك قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن الله حي لا يموت أنت, أنت حي تموت والله حي لا يموت لذلك قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت طب ده الفرق ده هنستفيد منه في ايه تستفيد منه انك ما تعتمدش على حاجة من الاحياء لا تعتمد على اب حي ولا تعتمد على ابن حي ولا تعتمد على وزير حي ولا تعتمد على امير حي ولا تعتمد على حد من الاحياء ليه لانهم هيموتوا هو هيموت ولن يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه أساسا أما أنت عايز فعلا تتوكل وعايز تتسند وعايز تعتمد اعتمد على الله ليه؟ لأنه حي لا يموت نكمل بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الفاضل أهلا بارك وسهلا الله فيك وأطال الله عمرك وأحسن عملك الله يكرمك والله ما تتصور يا شيخي ال- احنا بن... انا واولادي بنستنى البرنامج ده من من الاسبوع للاسبوع والله العظيم الله يكرمك لان حضرتك بتجيب عجائب يعني عج- عجائب ربنا فعلا و- سبحانه وتعالى يعني الله يبارك فيك والله يبارك لك يا شيخ واحمد ابن عايز يكلم حضرتك أهلا وسهلا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ أهلا يا أحمد انا بحبك في الله يا شيخ والله وأنا بحبك شكرا يا شيخ الله يكرمك يا حبيبي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي والديك نعم ممكن تليفون حضرتك آه، اتفضل خده من control حاضر الله يكرمك جزاكم الله خيرا يا ام كريم على الاتصال فاحبابي ما ينفعش تعتمد على حد بيزول ما ينفعش تعتمد على حد ضعيف ما ينفعش تعتمد على حد محتاج لغيره يعني انت عايز منه ايه انت عايز منه يقويك هو محتاج حد يقويه محتاجه يعلمك ما هو ده جاهل ليه قال الله عز وجل والله يعلم وانتم لا تعلمون محتاج ع- محتاج حد يقيك الشر مين اللي ممكن يقيك الشر اذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه والله يعصمك من الناس ممكن- مين اللي ممكن يعصمك ما حدش ممكن يعصمك قال النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف ربنا سبحانه وتعالى الحي الحي القيوم الحي القيوم يعني ايه الحي القيوم تعالوا الاول ناخد حياة الخلق عشان نعرف يعني ايه الحي القيوم ال ال الخلق كلهم احياء نعم يحتاجون الى من يقوم عليهم يعني ايه محتاجين اللي يديهم يعني انسان حي اه حياته معتمدة على حياة غيره واقفة على حياة غيره مستنية حياة غيره مستنية مساعدة غيره رجل عايش اه راجل كبير في السن معتمد على حياة أولاده اللي بيساعدوه طيب طفل صغير معتمد على أمه اللي بترضعه وبتحفظه طيب آه، امرأة معتمدة على حياة زوجها اللي بيحافظ عليها وبيطعمها وهكذا طيب آه، طب واحد بقى غني وكل حاجة معتمد على حياة النبات اللي بياكله والح- وحياة الحيوان اللي بي- بيشرب لبنه أو بياكل لحمه يعني حياة كل مخلوق معتمدة على حياة الآخرين لذلك أي حي وإن كان يقوم حتى ها لو كان بيقوم بوظيفة فهو مستني وظائف أحياء كتير عشان هو يعيش مستني وظيفة الهواء عشان يتنفس مستني وظيفة الأكل عشان ياكله ويعيش مستني وظيفة الماء إنه ينزل له من السماء أو ياخده من الأنهار علشان يشربه مستني حياة زوجته عشان تؤنسه مستني حياة أولاده عشان يساعدوه مستني حياة أبوه عشان ياخد بإيده مستني حياة قرايبه عشان يعززوه ويدافعوا عنه وهكذا دي كلها مستني حياة كل دول علشان هو يعيش طيب لو لو لو تصورنا ان البني ادم مفيش اي حاجه من دي حواليه ايه اللي هيحصل هيموت فورا يعني لا اب ولا ام ولا ولد ها ولا حيوان ولا نبات ولا ميه ولا هواء فورا يموت ليه لانه حي محتاج من يقوم عليه محتاج حد يساعده محتاج حد يقويه محتاج اكله محتاج شرب محتاج نفس ومحتاج ناس تؤنس وحدته أما ربنا الحي القيوم الذي يعطي كل الأحياء ولا يأخذ منهم شيء قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم وهو يجير ولا يجار عليه ربنا سبحانه وتعالى يعطي ولا يأخذ سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يخلق ولا يخلق يطعم ولا يطعم يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى لذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا فضيلة الشيخ نعم أنا كنت عايزة أتكلم عن آه أنا كنت عايزة أتكلم عن الابت- الفتنة في المسكن
في ايه يا فندم؟
يعني إن ال- ال- يكون أنت عندك جيران سيئين بيلهوك عن العبادة وعن الطاعة لله سبحانه وتعالى بالصخب والنصب طول الليل آم، ي- يعني مخلينك مش قادر تقعد في بيتك آه، ولما بتكلمهم حتى بالحسنى آه، ما يعني مش عارف تدخل لهم من انه مدخل لا من مدخل دين ولا مش دين مش عارف تتكلم معاهم تقول لهم ايه آه، ب- ممكن يلتزموا يوم يومين وبعد كده يرجعوا يعملوا نفس اللي بيعملوه فانت مبتلى في بيتك مش عارف تعمل ايه آه، في نفس الوقت انت مبتلى في دينك بسبب الموضوع ده انك انت مش عارف تعبد ربنا حتى صح آه، مش عارفه اعمل ايه مش عارفه والله يا اعمل أخت ايه رقية بجد.
يعني أحسني إليهم وقال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الناس إلى الله رجل آذاه جاره فيصبر عليه حتى حتى يجعل الله عز وجل له فرجا إما أن يفرج عنه أو يموت صاحب أو يموت صاحبه أو يعني الجار ده آه، نسأل الله سبحانه وتعالى ال- ال- الهداية للجميع و- ومعنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أمين حضرتك بي بي بتشبعنا بتشبعنا كتير قوي قوي قوي بالبرنامج بتاعك برنامج اللؤلؤ والمرجان ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي احنا كنا في غفلة والله يا والله يا شيخ احنا كنا في غفلة الحمد لله انا ام لام البنتين بنتي مهندسة والتانية مهندسة البنت الكبيرة انا ام البنت الكبيرة اتجوزت وجوزها أخدها مني و- و- وش ما شفتهاش بقالها ثلاث سنين ما شفتهاش وهي جنبي وما شفتهاش محرج عليها يمين طلاق ما يش... ما يش... امها ما تشوفهاش ولدت ما شفتهاش اتجوزت ما شفتهاش يوم دخلتها ما طلعتش زي اي امهات انا تعبانه جدا جدا يا شيخ والله تعبانه
ربنا يشرح صدرك ويسر أمرك و اصبري عايزه رقم تليفونك لو سمحت تليفوني في الكنترول حضرتك خد- خديه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل ابن و- وبنت عاقة آه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي آه، الأزواج اللي بيحرجوا على زوجاتهم أنهم آه، ما يزوروش أهاليهم يعني ده ما ما يصحش أبدا سبحان الله العظيم ربنا يهدي الجميع آه، نكمل فاحنا لسه بنقول لاختي نهله ما تخليش حياتك معتمده على حياه غيرك خلاص يعني خلاص استعيني بالله عز وجل واحسني اليهم وارسلي اليهم آه، يعني انا هقول لكم على موقف امبارح الحقيقه آه، اثر فيا جدا كنت آه، يعني آه، في بعض الاماكن كده فقرات حاجه آه، عجيبه الحقيقه آه، شاب من تركيا آه، ده الاخت نهله انا عايزه تسمعه يعني وكل الامهات اللي وكل الابناء ايضا يعني آه، ام من تركيا الموضوع كله في تركيا آه، ولد في آه، الصف الرابع الابتدائي آه، كان بيتكلم على احد ال- ال- وسائل الاعلام وبيقول انا كنت في رابعه ابتدائي وشفت امي آه، مفقوقه العين ليها عين واحده آه، والعين التانية مش موجودة وكنت بتكسف من شكلها واللي زاد الأمر حرج بيقول إنها كانت بتشتغل طباخة في نفس المدرسة اللي أنا بدرس فيها مع زمايلي وده كان بيسبب لي حرج يعني وكان الأولاد ما يعرفوش ففي يوم من الأيام آه، الأم طلعت عشان تطمن على الولد وتعرف مستواه الدراسي فالأولاد شافوا أمه فقعدوا يعيروه بيها ظلوا يعيروه ويقولوا له امك مفقوده العين وشكلها وحش بيقول ازداد الامر آه، آه، سوءا معايا بيقول وفي يوم من الايام ضقت رجعت البيت اتضايقت منها ورحت ايه قايل لها انت شكلك وحش ومخليه الاولاد بي- بيعيروني وكذا وكذا انت مش عايزه تموتي ليه موتي بقى وخلصيني وكده فالام يعني سكتت بيقول لم لم تتكلم بكلمه واحده وسكتت كده و... وصبرت وعدت الايام بيقول كنت بتمنى ابعد عنها علشان ما حدش يعيرني بيها بيقول في يوم من الايام نجحت في الدراسه وخدت آم، آم، آم، بعثه الى سنغافوره بيقول ودرست هناك وتفوقت وتخرجت وبقيت استاذ جامعه واتجوزت وبقى عندي اولاد ومن حين لاخر امي كانت بتبعت لي جوابات وببعت لها جوابات وفي يوم من الايام قررت الام انها تشوف ابنها واولاد ابنها سافرت الى سنغافوره شوف، من تركيا الى سنغافوره وهي فقيره وراحت له وكانت مفاجأة فتح لها الباب فلقى أمه ذات العين الوحيدة والمسكينة واقفة على الباب فاتصدم فمراته بتقول له مين دي قال لها لا ده ما فيش حد ده وأنكر إن دي أمه وقعد ينهارها فالولاد لما طلعوا شافوها بعين واحدة آه، آه، يعني اتشدوا ات- اتخضوا كده وانزعجوا فقال لها انت ازعجتي اولادي و- وخليتي منظري وحش وامشي بقى من هنا انت ايه اللي جابك وازاي من غير ما تقولي لي وبتاع وطردها لما طردها رجعت الى تركيا وفي يوم من الايام آه، المدرسه بعتوا له آه، قالوا له احنا يعني محتاجينك تيجي لان في اجتماع آه، كبير للمكان وللعاملين فيه وامك قاعد العاملين فيها تعالى آه، كده المهم هو اخذوا الفضول هو مش عايز يزور امه ولا عايز يشوفها بس اخذوا الفضول عشان يشوف التغيرات والتطورات اللي حصلت في مجتمعه لما راح هناك لقى امه ماتت لقى امه ماتت يعني ماتت قبل ما- ما يجي بساعات يعني لكن لما راح الجيران قالوا له كان بتتمنى تشوفك وسايبه لك الخطاب ده مسك الخطاب يق- يقراه لا- لقى فيه ابني الحبيب آه، يعني انا حزنت كثيرا لان الناس كانوا بيعيروك بيا واولادك كانوا بيخافوا مني وسامحني يا ابني انا كنت بتمنى لك الخير وسعيت على آه، آه، تربيتك و- وسامحني ان كنت اذيتك وانا كنت حريص ان انا اشوفك وكنت بتمنى القاك في الاجتماع اللي انت دعيت اليه ولكن آه، قد لا يسعفني القدر وبتتكلم عن الموت ولكن قالت له اما عيني التي فقئت فساروي لك قصته لقد اصبت انت بحادث افقدك عينك وقال الاطباء لابد من التبرع بعين لهذا الطفل فلم أجد أغلى منك أعطيه عيني فأخرجت لك أغلى ما أملك فذهب الأطباء فعملوا عملية وأخرجوا عينها ووضعوها مكان عين الطفل فقالت له ولم أخبرك حتى لا تحزن قالت له أنا ما رضيتش أقول لك إن أنت كنت مفقوق العين علشان ما تبقاش زعلان ومتضايق في وسط زمايلك وادي الأم شوفوا الأم بتعمل إيه سبحان الله العظيم فإخواني الكرام آه، يعني العقوق العقوق حاجة سيئة مم. نرجع لموضوعنا وهو آه، الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم حياتنا كلنا معتمدة على حياة غيرنا مح- محتاجين حد يساعدنا محتاجين حد يسعدنا محتاجين حد يعطينا محتاجين حد ن- نعطيه ساعات العطاء بيبقى محتاج آه، آه، حد يحس انه بيعطي عشان يبقى حاسس انه عايش لكن ربنا مش كده ربنا يعطي فقط ربنا ير- يرزق فقط ربنا يخلق ويملك ومع ذلك كله ي- ي- يأمرك بما ينفعك يأمرك بما قال الله عز وجل يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ربنا سبحانه وتعالى لا يضره أحد ولا ينفعه أحد سبحانه وتعالى وجل جلاله حياة الله سبحانه وتعالى حياة م- مليئة بالقوامة والقيام ها؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوم على خلقه يعني بيعطيهم يرزقهم و- ويملكهم سبحانه وتعالى شوف بقى لذلك قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم هو حي يقوم على كل مخلوقاته يعطي كل مخلوقاته يشفي كل مخلوقاته وهكذا تخيل بقى لكن انت حياتك ممكن تبقى حياه اه بس ناقصه يعني ايه حياه ناقصه يعني انت ممكن تبقى آه، حي اه لكن ما بتقدرش تشتغل فعال على غيرك ممكن تبقى حي اه لكن آه، آه، انت عينيك حيه اه بس عمية فبتفقد فيها صفه حياتها اذنك ممكن تبقى موجوده ولكن مش قادر تسمع ف لكن ربنا لا ربنا سبحانه وتعالى ها حياته كامله كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى كلها كمال كلها جمال كلها جلال سبحانه وتعالى وجل جلاله آه، آه، عشان كده يا اخواني انا بقول لكم ان حياة الله مختلفة عن حياة الخلق سبحانه وتعالى وجل جلاله لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت احنا احياء نموت احياء نموت لازم نبقى عارفين ان احنا آه، آه، الموت كما قال الله عز وجل انه يقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ف آه، احنا يعني هنشوف آه، بعض ال- ال- آه، الفقرات الحقيقه اللي بتتحدث عن الموت وبتشوف قد ايه احنا ضعفاء ومساكين آه، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما بيق- يقول سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أول منظر هنشوفه منظر لمخلوق آه، مات هو أحد ال- آه، السحالي آه، تعالوا نشوف آه، آه، إزاي هو كان كامل وبعدين تعالوا نشوف لا إله لا إله هو دلوقتي كامل الله اكتمل كان قد كان ايه كان تراب وخلق ما لنا شوفوا المنظر نمل هيجي علشان يهدم هذه البنية تذكر بقى الدود واللحود والقبر ال- آه، قال الله عز وجل رب ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة هو على وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم في الشروط وفي الغرور وقال كما بدأكم تعودون شوفوا ادي عمال ينتهي ينتهي الدود بيقبل نفس المسألة رب القلوب بس طبعا احنا مش قادرين نجيب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب شوفوا.
نوره يهدي تقريبا الأبصار.
انتهى
ربنا أمر هذا المخلوق
فضله ملء الوجود آه، عفوه خير وجود فارتجي سبحان الله العظيم كما بدأكم تعودون الواحد بيحصل له كده سبحان الله العظيم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه ها و آه، تعالوا نشوف بقى المنظر ال- ال- القادم وهو عائلة فيلة عائلة ابتليت بالموت في كبيرها وصغيرها وصغيرها تعالوا نشوف آه، آه، هذه المواقف فعلا المؤثرة آه، تعالوا نشوف تفضل يا أستاذ بطريق لا إله دي عائلة فيلة آه، ولد فيها صغير اللي هو ده لنا رب سواه
وادي الأم آه، شوفوا قد إيه العرق على آه، خديها شو بتمسحوا بر- برفق شديد علشان تخلصوا من السوائل وعشان تقوموا آه، حتى يقف ربنا ويمشي.
رب القلوب شوف الأم قد إيه هم العيلة كلها فرحانة ومبسوطة بهذا الجنين الجديد ولكن المشكلة إنه هيموت قعد في الشاب مات المسكين شوف الأم تحاول تقومه مفيش أدركت إنه مات هنا هتعمل إيه الأم؟ مش هتقدر تسيبه وتمشي عايزه تشيله تخيلوا فيله عايزه تشيل فيل اخر صغير شوفوا مش قادره تشيله من ودانه مش قادره تسيبه بتحبه ملتصقه بيه يعني شوفوا فيله ملهاش ايدين تقدر تشيل ملا- ما تعرفش تدفن لكن شوفوا قد ايه الموت يا اخواني الموت مؤثر سبحان الله تحاول تشيله من ديله تحاول تشيله شوفوا وقررت انها تشيله وال- والعائله كلها معاها وعمالين يشموه يعني بيحبوه سبحان الله العظيم وبرضه الابتلاء في الاطفال الصغار الحقيقه صعب وعشان كده اللي بيبتلى في اطفاله الصغار بيدخل الجنه بيدخلوه الجنه شوف شايلاه وماشيه بيه شايلاه وماشيه بيه ابنها وبعدين مش هتقدر فهيقع منها سبحان الله العظيم شوفوا قد ايه التعب والارهاق أه، وقع منها مش قادره تشيله شايلاه على اسنانها تخيلوا شايله مئات الكيلوات على هذه الاسنان شوفوا ام مش قادره تسيب ابنها الموت الموت ضعف الموت ضعف ويقع الصغير لضعف أمه عن حمل ال- ال- اللي هيحصل بقى إنها عندها أطفال آخرين عندها أطفال آخرين هو بيرضعوا منها ده الطفل اللي كبر وبيرضع ومبسوط طبعا أم بتحن عليه وبترضعه ولكن سبحان الله العظيم آه، شوفوا الأم بتهتم والأسرة أهو شوفوا وقع لا الأم بقى هت- إيه، هتشيله وتساعده اطلع وشوف لا يمكن تتحرك الا لما هو يتمكن من الوقوف وشوف واقفه بمنتهى الصبر وبمنتهى آه، الثبات منتظره آه، ابنها آه، الصغير يطلع مش هتطلع الا لما يطلع
رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق اللي هيحصل بقى بالظبط ان الام نفسها هتموت شوفوا ادي الام هتبدا تموت وادي طفلها جنبها ربنا شوف كل الحنان ده بيموت قدام ابنها شوف ساعة الاحتضار عن- حتى الفيلة بتموت و... و- وح... كل المخلوقات كل نفس ذائقة الموت شوف ادي فيل ضخم جدا جدا ولكن سبحان الله العظيم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شوفوا تقع ازاي بتحتضر سبحان الله العظيم الحقيقة شوفوا موقف مؤثر جدا جدا
فارتجي دوما رضا وهتقوم تاني وبعدين لكن سكرات الموت سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب. سبحان الله الفيلة التانية بتبعد ال- الولد ع- عنها لحسن تقع عليه سبحان الله كله وادي للاسف ادي وقع الفيل وقع الفيل يعني مات المؤثر في المسألة انه بعد ما مات شوفوا الموت الكل حزين عليه ازاي الكل متأثر بيه ازاي ادي دي بنتها الكبيره واقفه حاطه آه، زلومتها على بطنها يمكن تكون عايشه يمكن تتنفس زي سماعه الطبيب بالظبط شوف بقى الصغير وده الموقف المؤثر جدا حقيقه شوفوا الصغير لما هيجي يشم امه وعايز يقومها شوفوا ماسك ايديها بزلومته عايز يقومها الموت
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب سبحان الله العظيم في الشروق شوفوا وفي ال- الغروب بيقومها ازاي وهو هاي- شوف يحيي العصا لا هو مش قادر يتخيل انها توفيت مش قادر يتصور انها ماتت سبحان الله شوفوا وعلام الغيوب في الاخر في الشروق سبحان الله شوفوا بقى هنا حتى عندهم تذكر الموتى وزيارة القبور يعني شوفوا آه، ادي آه، الفيلة اللي عايشين آه، بعد فترة رجعوا للفيل اللي مات آه، بعد ما اصبح عظام شوفوا بيشموه ومعتنيين بال- ب- بريحته جدا وبيتذكروا ايامه وافعاله وبيتذكروا ان هذا الناب آه، كان بي- بي يعني واحد من من الانياب التي كانت تدافع عن القطيع شوفوا بيشموه ازاي بيقولوا علماء الاحياء بيقولوا ان ان ان اقرب ان اقرب ال- ال- الفيله اليه اقرب اسرته اليه هو اللي بيبقى مهتم بيه جدا اللي هو المفروض اللي بيشيله ده والباقي كله بيبقى مش من افراد الاسره اللي مات منها هذا الفيل حتى ال- حتى الفيله بتزور القبور وبتتاثر بالموتى الحقيقه ده كان في الحيوانات تعالوا بقى نشوف آه، بعض المواقف ل- للبشر الحقيقه تعالوا نشوف بقى آه، آه، المواقف الاتيه وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى وهو يقول اينما تكونوا يدرككم الموت تعالوا نشوف اول موقف اخواني آه، رجل بيعطي درس ب- في احد المساجد وشوفوا يعني دي طبعا خاتمه حسنه الرجل بيعطي الدرس وبيتكلم بشكل طبيعي جدا وبعدين مره واحده سبحان الله العظيم جاءه ملك الموت شوفوا شخوص البصر شوفوا التاثر ب شوفوا سكرات الموت يا اخوان نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
وإذا رجل آخر ختم له بحسن الخاتمة مات ساجدا عليهم الملائكة مات ساجدا في الحرم عليهم الملائكة المكي لا تخافوا ولا سجد.
تحزنوا فقبض ساجدا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سبحان الله العظيم آه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تعالوا بقى الحقيقة نشوف موقف مؤثر جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الجميع آه، شوفوا ملك الموت بيروح للي مكتوب له الموت بيروح له فين ده احد اللا- اللاعبين في المملكه العربيه السعوديه اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه شوف يا اخواني كده روحه بتطلع شوفوا مش قادر يعبر ومش قادر يتكلم مش قادر رحمه الله بأسنا بياتا شوف المنظر تاني مش محتاج اي مش محتاج اي شرح ولا تحليل شوف الله هنا جاله ملك الموت رحمه الله رحمه واسعه واخوانه جنبه مش عارفين يقولوا مش قادرين يتكلموا وهم يلعبون مش قادرين يتكلموا ولا قادرين يعملوا حاجة ولا قادر يعبر عن نفسه الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
سبحان الله مهما كان الواحد آه، يعني مهما كان الواحد غني أو فقير صحيح أو مريض لن يكبر على الموت أبدا سبحان الله العظيم آه، عندنا كلام ال- ال- ال- الصالحين في الموت وعندنا كلام آه، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للموت لسكرات إن إن للموت لسكرات الموت بيجي في أي مكان وفي أي وقت محدش يقدر يمنعك منه آه، من المواقف ال- المؤثرة أم من الأمهات كان ليها ابن مسافر آه، على أحد الطائرات ل- لبلاد أوروبا وكان المفروض طيارته الساعة 8 صباحا وبعدين عايزة آه، تقومه فسمعت الصبح إن في غيوم وزعابيب ورياح فخافت عليه لأن كان وحيدها ما رضيتش أصلا تقومه ل- لأنه يركب الطيارة فخافت عليه لحسن يحصل حاجه في الطياره سابته نايم لحد ما آه، الطياره طلعت وسبحان الله العظيم وهي قاعده بتسمع النشره حادثه الطياره نفسها اللي كان هيركب فيها ابنها وقعت وتحطمت والناس اللي فيها ماتت هي فرحت جدا ان ابنها ما, ما, ما ركبش مع الراكبين دخلت عشان تصحيه وتبشره فلقيته مات لقيته مات قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وتعالوا نشوف المرة دي برضو الموت آه، لاقى مين وفين آه، ولكن الحقيقة دي آه، من أكثر المواقف تأثيرا الحقيقة تفضل كفى يا نفس ما كان ده لاعب كرة اسمه عصيانا آه، في اسمه آه، ميكولوس فيهر الإشفاق عمره 25 سنة في عنفوان الشباب مرة واحدة وقع شوف أصحابه بلى يا نفس قد آنا أما آنا المآب بلى بلى يا نفس قد آنا بلى يا نفس قد آنا خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو أشكو منك ما كان خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان أعيدي للحمى قلبي وعودي عودي الآن أعيدي للحمى قلبي وعودي عودي الآن وعودي عودي الآن تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا يلين الصخر إيمانا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا أيا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا
حقيقة سبحان الله العظيم آه، قال الفضيل بن عياض رحمه الله كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته وكان في رجل اسمه آه، أونسيس ده كان أغنى رجل في العالم كان بيسخر من الموت كان بيشرب خمرة وكان عامل لنفسه قبر خمس نجوم فيه تكييفات وفيه تلاجات و... وكان يجي هو وأصحابه يشربوا خمرة بجوار القبر ويقول لهم لما أنا أموت تعالوا اشربوا خمرة جنب قبري عشان أطلع وأشرب خمرة معاكم هذا الرجل كان في طيارة اتف- انفجرت الطيارة اتفتت نزل في المحيط كلوا السمك كل ثروته قالت لحفيدته شوفوا ما قدرش حتى يدفن في القبر اللي هو كان عايز يدفن فيه كل ثروته قالت لحفيد ل- ل- لبنته وك- وبنته ماتت شوف الموت وبنته ماتت كل ثروتها قالت لحفيدته وبعدين بنت يعني حفيدته ماتت كل ثروته قالت للكلب بتاعها قالت للكلب بتاعها فين الأنبياء والرسل وفين ال- ال- العظماء وفين آه، وفين الأغنياء وفين الرؤساء وفين الملوك والأمراء آه، يعني يصدق عليهم قول القائل لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسانه كل حاجة تتم لازم تنقص كل حاجة تكمل لازم بعد كده تنقص لازم ده ما ما- دي, دي حاجة دي سنة ربنا أجراها في الخلق لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسانه هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وعالم الكون لا تبقى محاسنه وعالم الكون لا تبقى محاسنه ولا يدوم على حال لها شأن أين الملوك أين الأمراء أين الرؤساء أين الأغنياء أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد من إرم وأين عاد وشداد وقحطان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين ما حازه قارون من ذهب وأين ما ساسه في الفرس ساسان أتى على الكل أمر لا مرد له أتى على الكل الموت أتى على الكل الفناء أتى على الكل أمر لا مرد له مين اللي يقدر يرد الموت ومين اللي يقدر يرد قدر الله أتى على الكل أمر لا مرد له فقضوا ماتوا انتهوا فنوا أتى على الكل أمر لا مرد له فقضوا وكأن الكل ما كانوا كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا ولم يملك الدنيا سليمان ك- فين هم خلاص كأن ما فيش حد فيهم كان عايش استمع إلى الملوك استمع إلى ال- ال- الأمراء لما جاءهم الموت ماذا كانوا يقولون عبد الملك بن مروان أعظم ملوك الدولة الإسلامية لما جاءه الموت قالوا كيف تجدك يا أمير المؤمنين قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني ابنه سليمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة قالوا كيف تجدك يا أمير المؤمنين قال أجدني كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أما هارون الرشيد انتقى أكفانه بيده لما حضرته الوفاة انتقى أكفانه بيده ثم قال لهم خذوني إلى قبري لأرى أين أدفن خذوه إلى القبر وجعل ينظر إلى القبر ويبكي حتى ابتلت لحيته ثم ابتلت الأرض ثم نظر إلى السماء وقال اللهم يا من لا يزول ملكه اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ويا من لا يموت ارحم من يموت ويا من لا يموت ارحم من يموت سبحانه وتعالى لذلك قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحبتي الكرام آه يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وحسن العمل وحسن القول وحسن القبول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهبنا من لدنه رحمة وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وأن يجعل خير الساعات ساعة أن نلقاه سبحانه وتعالى وجل جلاله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قبرنا ويرفع قدرنا ويشرح صدرنا أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والسعادة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غدا فهي من خير الأعمال في يوم الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته